السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في قصتنا اتنين زي ما احنا ما خرجناش وكان عارض عاطف وعواطف ده الكام درس اللي فاتوا هو مجرد بس عارض مش اكتر كنا نتحدث فيه عن العلاقة الشرعية التي يرضاها الله عز وجل بين رجل وامرأة أو شاب وفتاة وهي الزواج أو أخت بقى وأم والحاجات دي بس احنا كنا بنتكلم عن الجواز يعني واستكمالا لل... لآخر لقاء في مع الرجل الثاني ونبدأ يمكن من المرة اللي جاية الرجل الثالث حد فاكر الدعاء بتاع الرجل الثاني كان ايه؟ وقال الثاني أقوله لكم أنا اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى أأتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها فرج ففرج لنا منها ففرج الله لهم فرجا يعني يمكن احنا ما ب... الجمله ما بتعديش معانا بالساهل اللي متابع معانا في قصتنا واحد او حتى قصتنا اتنين احنا بنطلع اللي ما بيطلعش يعني بنجيب اخرها مش اخرها قوي يعني على قدنا يعني بس ايه بنحاول ان احنا نجتهد ورأيت ان يعني ما ينفعش ان احنا نمر هذا الدعاء او هذه الفقرة من غير ما نتكلم عن الخطيئة ايه الخطيئة الخطيئة المذكورة اصلا الخطيئة المذكورة اصلا في الدعاء الفاحشة الشهوة الجنس الجنس اللي أصبح وإن كنت بتكلم عن قصتنا احنا مش قصته هو اللي هو أصبح منتشر بشكل غير عادي في هذه الأزمان منتشر بشكل غير عادي في هذه الأزمان كل شيء انتشار غير طبيعي وغير عادي وعلى الشباب وعلى البنات وعلى الرجال وعلى النساء وبشكل غير عادي ومن عمي عن هذا فهو بالفعل أعمى ومن عمي عن هذا فهو بالفعل أعمى صار الأمر منتشر بشكل غير طبيعي تماما وموجود في كل شيء ابتداء من الهدوم وبالمناسبة عن الرجال وعلى النساء على الشباب وعلى الفتيات كله على الإخوة وعلى كله كله الهدوم وتضييق الهدوم والهدوم اللي بتكبر معرفش ايه وبتصغر معرفش ايه ولازقة على معرفش ايه وواسعة من ناحية معرفش ايه وواقعة من ناحية معرفش ايه عشان خاطر معرفش ايه بان و... و... وكل واحد بيتهافت ان معرفش ايه يطلع وما نعرفش ايه يبان وما نعرفش ايه بقى في هس هس اللي معرفش ايه فعلا الامر بقى غير عادي وحتى الشباب حتى الشباب القميص دلوقتي يتفتح لحد البطن عشان البنش يبان والسلسلة تبان والشعر تبان والدنيا تبان والهدوم اللي هي خفيفة شوية دي اللي هي تعمل تبين عضلات الجسم ده أنا بتكلم على الولاد مش بتكلم على البنات تمام تبين عضلات الجسم لأن أنا ما بروحش الجيم كل أسبوع 3 أربع مرات على الفاضي أصلا يعني وانا بعمل كده ليه تمام طبعا مش كله ولكن بقى الامر فيه آه، مستشري بقى منتشر والبنات آه، بقى 100 حاجة تكبر و100 حاجة تصغر و100 حاجة تبين و100 حاجة تعمل بشكل غير عادي الهدوم الاهتمام بالجسم اهتمام بالجسم يبقى كل واحد دلوقتي النهارده مهتم بجسمه وبدراعه وكتفه وبنشه وبايو وترايو وبقى الدنيا مفروده والدنيا الصحه حلوه الصحه حلوه لكن انت ال- الاهتمام المبالغ فيه ده ليه وبقى هم الناحية التانية الطرف التاني مدمنين الترياكتين والدكسازون و- وعشان خاطر أملى ما أنا عايزة أملى أصلا أنا رفيعة ما أنا دكتور وعارف ما بيجولي تمام ربنا يهديهم ويتوب عليهم تمام وفي نفس الوقت التانية لا ما انا عايز اخس مدمنين ال- ال- السليم سيف وال orlistat والاورلي وال- ما ما انا عايزه ما اعرفش ايه و- واللي عايزه تعمل آه، عضلات بطن واللي عايز يعمل آه، ما اعرفش والاهتمام بالجسم قوي الاهتمام بالجسم جدا بشكل غير عادي غير عادي غير عادي عامل مشكله واصل ما ينفعش اكل كذا اصله هيعمل كذا وبتاع وانا بقول الصحه حلوه الصحة حلوة بس الاهتمام ده مش بالصحة يعني الشويتين دول مش بتوع صحة ده اهتمام بالجسم و- و- وبالفلوس و- الأحلام وال- والتخيلات والتصورات ان بقى اغلب الشباب دلوقتي حلمه انه يمشي مع البنت الفلانية اللي في الكلية اللي محدش عارف يكلمها بالنسبة للشباب ها، والبنت اللي معرفش ايه و- والبنت بت- الولد اللي معرفش ايه اه، واصله بصلي واصله عمل لي وبقى انشغال بالجنس الاخر بشكل غير عادي حتى في الالفاظ عايز اشتم واحد الشتيمه طبعا حرام ولكن الواحد بيشتم واحد يشتمه بلفظ جنسي يطوله هو او ابوه او امه طب عايز يثني على حاجه يثني عليها بلفظ جنسي برضه تمام طيب عايز يتعجب يقول لفظ جنسي طب عايز يعترض يقول لفظ جنسي بقى الجنس في كل حاجه يعني خير شر حلو وحش موافق معترض عايز اقول على الموضوع ده حلو قوي جامد جدا لفظ جنسي طب عايز اقول انه واقع وملوش اي لفظه لا ملوش اي لازمه لفظ جنسي برضه كل حاجه بقت جنس انتشار للفاحشه بشكل غير عادي هدوم اجسام احلام وتصورات والفاظ ايه اللي فاضل ايه اللي فاضل عشان خاطر كده لما تشوفوا التريليون مرض اللي موجودين في العالم دلوقتي تفتكروا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها زي ما احنا بنحصل كده اهو إلا ظهرت فيهم الأسك- الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا النهارده انت كنت في يوم من الأيام خايف تتعدي من عصفورة ومن فرخة ومن سمكة ومن بقرة بقى جنون البقر والانفلونزا ال- الطيور و... ومعرفش ايه في ال- في السمك وهناكل و... هناكل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما بقى ما بقاش فيه من كتر ال... ال... ال- المشاكل المف- الفيروس سي وفيروس معرفش ايه والكوليرا وال... والكذا والمعرفش ايه الايبولا وال 100 حاجه وبقى النهارده في 100 مرض وكله بما كسبت أيدينا لأننا إحنا اللي عملنا ده لذلك انتشار الشكل الغير عادي ده له آثار سلبية على المجتمع برضه غير عادية كمية حالات أو الممارسات الجنسية ما قبل الزواج الكاملة والغير كاملة غير عادية غير يعني كثيرة بشكل غير عادي وأنا تحديدا بتجيلي حاجات حالات أنا أفجع وبتكلم عن أوساط لا يظن فيها ذلك عادة بنتكلم عن معيدة في كلية طبية عملية يعني المعيدة في كلية كده دي تبقى إيه؟ من الناس- الناس الدحيحة بقى اللي بتذاكر ومعرفش صح؟ ويبتلى هؤلاء بكذا ان بيحضر ماجستير في المعرفش ايه ويبتلى بكذا آه، طالب ثانوي وتبتلى ب- بكذا ويبتلى بكذا آه، مدارس إعدادي و- و- ونفس ال- الكلام الطلاب بينهم وبين بعض من كام يوم قاعد بتكلم مع واحد من عرس الجامعة حرس الجامعه بقول له دلوقتي آه، بقى موضوع ان انتوا تقفشوا اتنين مع بعض ده آه، اظن آه، يعني بقى ازيد من الاول بكتير قال لي بقى اتنين ده بقى عادي احنا دلوقتي بقينا نقفش ثلاثه انتوا متخيلين ال ال ال الدنيا ماشيه ازاي وكل ده آه، احنا اللي بنعمله إيه... آه، ما بحبش ازعل حد مني لما بيجي الدرس بس ب- بس يعني لما يزعل يجي يقول لي في الاخر وصالحه إيه... مش كل حاجه ينفع يضحك عليها لان الواحد ما بيضحكش على خيبته فنسال الله عز وجل العفو والعافيه نسال الله عز وجل العفو والعافيه الخيانات الزوجيه اللي بقت موجوده وبشكل غير عادي وفي كل الاوساط بلا استثناء ناس هتزعل مني النهارده انا درس كتير انا بقول لكم اهو من البدايه في ناس هتزعل حتى اوساط الملتزمين في خيانات في الموضوع بقى مو- ماشي في كله سهو الافلام الاباحيه اللي بقت موجوده دلوقتي على التليفونات و- والتابات واللابتوبات والمعرفش ايه وبقى عادي وبقت الشباب بتنقلها على بعض بعض في ال- ال- كنا بنقول زمان في الكليه لا في شركه كذا وشركه كذا وشركه كذا الشركات المحترمه الناس الكبيره المتجوزه وبقى بتفاجئ وبقى بين راجل وست وبيتنقل وانتشر انتشار العادة السرية التي لم تعد سرية بعد خلاص لم تعد سرية بعد انتشارها وانتشارها في النساء انتشارها أصلا في النساء ده من العجب الاغتصاب والتحرش النهاردة بقى عادي وجود مغتصبين ومتحرشين على رأي الكائن المتحرش والكائن الم... ده, ده نتيجة ايه؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية حببت أن أقدم بهذه المقدمة ليه؟ مش خاطر بس أقول لكم إن الدنيا ضيعة ولا أحد فينا يأمن على نفسه كما قالت السيدة عائشة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فما بالكم إذا كان الصالحون أصلا مبتلين بهذا الأمر يعني ما بالكم بقى بكده الأفلام وال, وال... النهاردة بيحفظ وخاتم وبيصلي في المسجد وبيتفرج على أفلام إباحية فبقى فين الصالحين بقى ربنا يعفو عنا ويتوب علينا يا رب اهدينا وتوب علينا يا رب ما تعاقبناش يا رب اعف عنا وعافنا وذريتنا طيب ايه ايه الاسباب انا هجيب الاثنين دول واربطهم في عمود طيب لو كده معلش ايه سبب ده حاجتين مهمين جدا أسباب أو نوعين من الأسباب أسباب آه، عامة وأسباب خاصة أسباب عامة المجتمع كله أو جزء كبير منه مشترك فيها وأسباب خاصة للفرد إن الفرد ابتلي بهذا واحد من الأسباب العامة مجهودات أهل الفسق في نشر الفواحشة مجهودات أهل الفسق في نشر الفاحشة آه الأفلام والإعلانات والتمثيليات والأفلام التركي والأفلام اللي ما اعرفش إيه والتمثيليات الإيه وكله عمال يقلع آه، كلهم عمالين يقلعوا بقى عادي ان ممكن واحد يتخيل مثلا ان مصر دي كل البنات فيها بتلبس فوق الركبه لأن كل البنات طبعا في التمثيلية فوق الركبة فطبيعي إن يبقى كلنا كده بقى عادي لذلك الموضوع ده بيتنقل على الأرض ونسوا اخواتنا وبناتنا وبنات المسلمين ان سيدنا آدم أول عقوبة آه، تعاقبها هو وأمنا حواء في الجنة إيه اللي حصل؟ إن هم اتعروا آه، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فوسوس لهم الشيطان آه، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما إن أول حاجة أول ما أكلوا اتعروا إيش ده شغل مين ده؟ شغل شياطين شغل الشياطين الشغل ده شغل الشياطين فاللي بيعمل كده ده ماشي ورا الشيطان من اول ما الشيطان ابتدى يفكر يوسوس لابن ادم يعني وقع في اول واحده يعني اول ما الشيطان حب يعمل اول غلطه مع ابن ادم تمام عمل دي فهو واخد الكتاب من شابتر 1 بص في حاله هتلاقيه ماشي في المنهج وبترتيبه ليه لأنه فعلا ترك الهدى واتبع خطوات الشيطان اتبع خطوات الشيطان وقد أخبر الله عز وجل عن هؤلاء الله عز وجل قال إن الذين يحبون إيه يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا دايما كنت أقرأ الآية والله العظيم أقعد أتعجب في ناس عجيبة مش بس بيحبوا الفاحشة مش بس بيحبوا شيوع الفاحشة مش بس بيحبوا شيوع الفاحشة في أهل الفاحشة حتى لا دي مين في الذين آمنوا يعني في ناس تحب تجيب آخر الفاحشة توصل لسقف الفواحش النهاردة إعلان التلاجة في واحدة ست إعلان الغسالة في واحدة ست إعلان الحنفية في واحدة ست إعلان السخان في واحدة ست طيب دي حاجات منزلية ممكن يجيبوا فيها واحدة حرام طبعا بس ممكن طب الكاوتش أخباره إيه ليه الكاوتش والله ليه الكاوتش ليه الكاوتش افضح تمام كنا انا خريج صيدله في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا كان عندنا ماده marketing بصراحه كده بصراحه في المنهج من عوامل جذب الاعلانات استخدام العنصر النسائي يعني بصراحه في المنهج وانت ماسك تقرا كتابك كده اهو هو جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا عشان خاطر آه، تمام في المنهج ساعتها على ايامي معرفش غيروه ولا لسه ممكن استخدام حاجات اكتر معرفش الدنيا تمام استخدام العنصر النسائي هي, هي بصراحة كده لازم يبقى في ستات لازم يتاجروا بيهم و- ويقول لك في الاخر ايه حرية حريات وانتوا بتقمعوا الحريات كنت لسه آه، بفتكر النهارده فجبت لكم معايا بمناسبه الحريات آه، عارفين ال- آه، الام مدرسه ايه ده آه، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق عارفين ال- إيه البيت اللي بعديه ما هم خادعين ظالمون آه، ظالمون في حازمون في ظالمون في فاسقون في فاجرون في ملبسون في ناشرون للفاحشة للفاحشتون يا سيدي عشان خاطر يبقى ماشية مع بعضها ايه البيت اللي بعديه آه الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق ده البيت اللي بعديه إنما إحنا ما نعرفش إلا البيت الأولاني إحنا ما نعرفش إلا البيت الأولاني وما يقولوش إلا البيت الأولاني أصلا عشان خاطر انت تفضل ايه اه الام مدرسه ونص المجتمع ودي معرفش ايه كمل انا لا اقول دعوا النساء سوافرا يعني مكشوفين الوجه بين الرجل لان الكلام ده كان ايام ما كان النقاب فرض في مصر وكان كل النساء منقبات ما كانتش لسه الشمطاء العوراء العرجاء آه صفيه زغلول و آه ايه او هدى شعراوي طلعوا علينا بوجههم مشوه يريدون نشر الفاحشه اسال الله عز وجل ان يعاملهم يعاملهم بعدله قال يجرد يدرجن حيث أردن لا من وازع يحذرن ركبته ولا من واقي يفعلن أفعال الرجال لواهيا عن واجبات نواعس الأحداق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق دي بقية الأبيات دي بقية الأبيات إنما احنا ناخد إيه أول بيت بس ليه عشان الفاسقون جماعة فاسقون تمام هي اللي بت... احنا بنسمعها بس بس ما بنسمعش حاجة تانية يعني بالمناسبة بقى أنا جايب دي من آه الأبيات دي من كتاب الشيخ محمد إسماعيل المقدم الحرب على الحجاب الجزء الأول وأنا بقول لكم اللي ما يقراهوش في خلال أسبوعين يقراه في ثلاث أسابيع ولو ما قراهوش في ثلاث أسابيع ما يجيش تاني عشان يعرف الحرب على الحجاب فعلا كانت عاملة إزاي ويعرف بلدك اللي أنت كنت عايش فيها كانت عاملة إزاي ودلوقتي عاملة إزاي عشان تفهم يعني ايه مجهودات اهل الفسق مجلد في مجهودات اهل الفسق هتعرف ان هم كانوا شغالين وشغالين كويس قوي وشغالين على اعلى مستوى اسال الله عز وجل ان يعاملهم بعدل اتنين الاختلاط واحد حط البنزين جنب النار مستني ايه انا حطيت الاثنين جنب بعض مستني ايه هتفرج عليها وهي بتولع طبعا طيب بعد ما ولعت ايه الاخبار عمالين نناقش بقى هي العفش اتحرق ليه والبيت انفجر ليه والدنيا كده ليه هؤلاء السذج اللي قاعدين على التلفزيون بيناقشوا هي قضيه التحرش انتشر ليه والحياء اترفع ليه والاخلاق باظت ليه انت يعني هزه من مكانه يعني هزه قول فوق فوق هزه جيب له مرايه شوف شكله اصلا ايه اصلا لان بقاله كتيره فتره طويله ما شافش فوق يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده انت فين عقلك عشان البنزين جنب النار اصلا وانت جاي النهارده بعد ما ولعت تقول لي العفش ولع ليه عشان الاثنين اتحطوا جنب بعض لازم يولع امال ايه ازاي مش هيولع يعني ازاي مش هيولع فهي كده فهي كده السبب الثاني الاختلاط تتبع خطوات الشيطان ثلاثة غياب الرقابة الأسرية ليه انتشرت الفاحشة من أهم الأسبابها غياب الرقابة الأسرية امبارح بركن عربيتي والعربيه اللي جنبي جنبنا كده اهو في بنت معاها بنت واقفه هو وولد هي ولد صغيرين شكلهم مثلا اولى كليه ثالثه ثانوي حاجه زي كده واقفين مع بعض نظره السهتانه والابتسامه السهتانه والحاجات السهتانه اللي مع بعضها دي شكلها واقفه رومانسيه يعني تمام يقول لك مجتمع رجل وامراه اه الا جاء الغليظ نكد عليهما تمام معاها هدية قد كده أنا عمال أفكر هتروح بيها إزاي هل حد متوقع إن هي هتديها هدية لواحد صاحبتها مثلا عشان خاطر تتكسف تروح بيها البيت ولا هي هتروح هتروح السؤال بقى بالنسبة لبابا وماما اللي قاعدين في البيت دول اشتغلوا ايه يعني انت جاية تشتغلي ايه فعلا والله يبقى انت جايه تشتغلي ايه انت جايه تشتغلي ماما طب انت جايه تشتغلي بابا يعني انت بتعملي كده ليه ما تصدقش ما, ما تصدقش من كام يوم ده بقى عادي يعني من كام يوم دي بقى عادي آه بنت آه لابسه لبس المدرسه واقفه مع ولد لابس لبس المدرسه وبيحبوا في بعضيهم تحت دكتور الاطفال اللي انا رايح له انا وابني تمام وبعدين آه الأم جت وقفت معاهم انتوا جايين تشيروا في الولد يعني ولا جايين ايه ولا انت عارفة كده وساكتة طب وبالنسبة للراجل اللي قاعد في البيت ده وضعه ايه بيتخان بيتخان من مراته عشان خاطر كده بقول لكم يا شباب اظفر بذات الدين لما تلاقي واحده مش متدينه ما تتجوزهاش ولو كنت متجوز واحده مش متدينه خليها متدينه ولو ما كنتش بعد ما الدرس يخلص قول لي اقول لك تعمل ايه لان مش هينفع لان دي اللي هتخونك
اه البنت اللي بيبقى امها آه، عارفه ان هي عامله علاقه مع واحد محترم ومؤدب ومهذب وابن ناس جدا وهيجي يخطبها في يوم من الايام دي خاينه ام خاينه اللي عارفه ان آه، آه، ابنها بي اصل بيقول لك اصل الاب عصبي من احد اكتر الاشياء اللي بتستفزني ام تكلمني تقول لي إيه؟ اكتشفت ان ابني بيشرب مخدرات او سجاير او اكتشفت ان بنتي ماشيه مع ولد او لا قولي للاب تقول لي اصل الاب عصبي ده لو مش عصبي هيبقى عصبي يعني واحد عرف ان بنته ماشيه مع واحد مش هيبقى عصبي ازاي ما هو لازم يبقى عصبي انما انت ام خاينه بكل صراحه خنتي الامانه شايلينها مع بعض ده انت بتقعدي تتخانقي مع الراجل ان هو اشترى الثلاجه وما اختارش معاكي اللون قمة التفاهة تمام وماشي لك هذا تقوم لما البنت تعمل غلطة زي كده ما تقوليش للأب قمة الخيانة قمة الخيانة فاظفروا بذات الدين عشان ما تجيش واحدة زي دي في الآخر تخونك وما يزعلش حد الكلام اللي بقوله ما يزعلش حد غياب الرقابة الأسرية أو ضياع الرقابة الأسرية نسأل الله عز وجل العفو والعافية أربعة
كسل المصلحين كسل المصلحين كسلانين قوي احنا اتفقنا ان احنا مش هنزعل ها انتوا كم واحد والله كم واحد بتاع 70 80 مثلا كده مثلا يعني اللي في المسجد مثلا بالرجال والنساء يعملوا لهم مثلا 150 200 بني ادم مثلا مثلا طب والدرس اللي فات كانوا نفس الكلام طب والدرس اللي قبليه كان نفس الكلام طب سؤال بقى ممكن خمسة ستة ينتدبوا نفسهم ويروحوا السينما النهاردة بكرة بعده ويجوا يقولوا لنا عدد الكراسي اللي بيفضل كام كرسي ما تزعلش حد ختمت المصحف كام مرة ايا كان طيب اديتني مصحف جبت هدية مصحف لواحد كام مرة يا اللي, يا اللي انت شايف ان في شباب بايظ ما ما ما ما, ما تزعلوش مني يا شباب احنا اخوات احنا اخوات احنا ممكن نقفل الكلام ده ونقعد مع بعض مع نفسنا بس ف- فما حدش يزعل مني بس انت عملت ايه يعني ايه مجهودك قاعد نايم على الكرسي ومش خليك في حالك هو اللي نايم على الكرسي جاي نايم متعدل عامل من بنها مع ان بن- عامل اهل بنها ما بيعملوش كده بس ماشي المهم اه اه اه انت ايه اللي انت راجع انت جاي تتفرج على فيلم عجبتك الحته اللي فاتت ماشي صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كم واحد ربنا هداه على أيديك بكل صراحة كم واحد حفظ القرآن على أيديك بكل صراحة كم واحد اتعلم فقه على أيديك ما بفهمش في الفقه اديته شريط كم يوم واحد اداني آه، سيديهاية قرآن معيش سيديهاية قرآن فحطيتها في العربية كل ما اسمع قرآن يكون في ميزان حسناته إن شاء الله كام عربية ما فيهاش سيديهاية قرآن كام بكام سيديهاية القرآن أصلا نسخها بكام يعني سيديهات تشتريها بجنيه 2 جنيه وتعملها أنت على اللابتوب بتاعك ما عنديش لابتوب انزل اشتري من الشارع ما ما تخنقنيش 10 جنيه 20 صح حاجة كده يعني كام 2 3 جنيه كنت امشيها 20 جنيه كام والله كم واحد آه، آه، كم كم ايه ولا ايه كم واحده صاحبتك مش لابسه حجاب شرعي وبقالها 3 4 5 6 مرات بتحضر معانا ولابسه طرحه قصيره انت عارفه انها حرام وما بتتكلميش وانا عمال امدح في نفس أم يعني امدح في صوتي عشان خاطر اقول الكلمتين دول ونخرج بقى ايه الدرس جميل وبعدين مش قصدي حاجة يعني بس وبعدين ايه قيمة ده أن- انا بقول يا شباب المجلس ده بغض النظر مين اللي قاعد فيه ومين اللي بيديه المجلس ده كله على بعضه نعمة صح؟ في بلاد تانية ما بتعرفش تقعد القعدة دي في محافظات تانية ما بتعرفش تقعد القعدة دي في مساجد جنبنا ما بتعرفش تقعد القعدة دي احنا نفسنا ممكن ما نعرفش نقعدها تاني بكل صراحة تمام ليه إن لم نشكر هذه النعمة تسلب طب كيف شكرها كنا قاعدين في برنامج صورة بضرب المثال ده دايما كنا قاعدين في برنامج صورة وبنصوره برنامج صورة أول برنامج عملته ولا تاني واحد اللي كان على قناة من سنتين ونص حاجة زي كده واحنا بنصوره في نص الحلقات كده وتحت على الكنبة قلت لهم مش ممكن لازم الناس تمشي ورا الممثلين وتسيب الدين لان لو هو ده المجهود اللي انا بعمله في تصوير حلقات يبقى الفيلم بيتصور بانه مجهود الناس دي بتتعب يقول لك ده احنا بالبات في الاستوديو ده احنا بيحصل لنا معرفش ايه لما تعرف ان هما بيتعبوا قوي كده اهو انا لما جربت وطبعا الشغل بتاعنا اقل من شغلهم بكتير في المجهود لما تشوف الفرق تعرف الناس سابت ليه المساجد وراحت قعدت في السينما ما تزعلوش مني ليه عشان احنا كسالى جزاكم الله خير عشان احنا كسالى عشان هما بيحبوا الفن اكتر ما احنا بنحب الدين عشان هما بيحبوا الفاحشه اكتر ما احنا بنحب العفه عشان خاطر هم بيحبوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلانة وفلانة وفلانة أكتر ما احنا بنحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى والصحابة فعلا ما تجيش تقول لا والله مش كده ممتاز ايه اللي على الأرض ايه اللي على الأرض اللي على الأرض ان انت بتجيب جزء وردك بالعافية بالعافية وعمال تتكلم حد تشتكي مش عارف اجيب وردي ومش عارف اقوم ليل ومش عارف ومش عارف ومش عارف وبعد كده تلاقي واحد جاي يكلمك في الدعوه دعوه يا شيخ ده انا اصلا مش عارف اقف على رجلي عشان خاطر اجيب غيري والتاني ما بينامش عشان خاطر كده لما نيجي نقول ليه الدول بقى مبني مبني اقتصادها على الربا عشان شغالين ليه في دول مبني اقتصادها على المخدرات والدعار عشان شغالين ليه احنا مش فالحين في حاجة حتى في الدين عشان ما بنعملش حاجة هي كده هي كده الناس اللي طلبة الجامعة اللي معهاش فلوس بياخد مصروف ما يعرفش يجيب سريهاية باتنين تلاتة جنيه يديها لواحد صاحبه في الجامعة برضه معاه عربية وانا عارف ان في واحد اقصى طموحه لما يخرج ان هو يجيب شدهايه ب 2 3 جنيه عشان خاطر يديها لواحد صاحبه معاه عربيه بس انا عايز اقول له ان في واحد تاني طموحه بلا حدود النهارده لما احب نضرب مثال على النجاح تجيب مايكل ديل وستيف جوبز ومعرفش ايه عشان تجيب بقى واحد في الاسلام ناس واحد مسلم ومعرفش ايه تقوم ضارب في القرون 100 ألف سنه عشان توصل لاول واحد هو طبعا في اليومين دول بس مش بس مش مش مشهورين زي دول ليه برضو مش مشهورين عشان هم بيعرفوا يسوقوا لنفسهم انما احنا ما بنعرفش نسوق لنفسنا هو بيعرف يسوق ويعرف يسوق كويس قوي انما انت ما تعرفش تسوق لا لرموزك ولا لدينك ولا لدعوتك انا طبعا ما بكلمش واحد انا بكلم المجموع وبكلم المجموع بما فيهم انا كمان عشان خاطر كده عمرو عمر بن الخطاب والله الموضوع ده قديم بس كان في رجاله قال ايه اني لا اشتكي الله اشتكي لله عز وجل اللهم اني آه اللهم اني اشكو اليك آه جلد الفاجر وعجز الثقه اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقه تعالوا نعمل دوره فقه وشوف كم واحد هيحضر ودي مصيبة بس جيب المصيبة اللي بعدها كم واحد هيكمل في الحضور عارف لما إمام يغلط في سورة البقرة بالذات في أول حزب مظاهرة بترده مش خاطر كده أنا بقول للإمام ما تصلوش بسورة البقرة جيب بعد كده هات لي مائدة بلاش ولا آل عمران هات مائدة الأعراف آه، ولا سيدنا يوسف عشان خاطر القصة بتبقى عجباه مش القرآن القصة عجباه فبيسمعها كتير حكاوي آه، جيب صورة مش آه، واغلط هتلاقي الناس كلها واقفة ليه كله بيبتدي ما اعرفش يعني يا جماعه انا احفظوها عني كل الناس بتعرف تدور العربيه بس مش كل الناس بتعرف تسوق يعني اقول لاي حد كده اهو انزل حط المفتاح في الكونتاك ودور العربيه محتاجه يقول لي فين الكونتاك ولا ادورها ازاي هو هيعمل كده هتدور انما اركن بقى وطلعها لي من ركنه وتعالى نسافر مع بعض ما اعرفش فكله بيعرف يجيب الحته الاولانيه انما كام واحد بيكمل عشان خاطر كده تلاقي تلات ارباع او 90% من ياخد درس الطهاره والصلاه وعشان خاطر انا الذكاء والصيام على حسب الترتيب اللي انت شغال بيه وقول 40% وصلوا وخلصوا الحج وال والجهاد وده مبالغات يعني انا بقوله ده كلام مش واقعي انما تعالى في المعاملات ولا هيجيب 10% ايه النظرة السوداوية دي والله ما سوداوية ده انا كده 10% دي ايه ببالغ ببالغ ببالغ فعلا اقول لكم حاجة معلش انا جاي ازرع فيكم الاحباط النهاردة والدرس اللي جاي بيني وبينكم اسبوع ونشوف كم واحد هيشتغل كم واحد هيدعو لدينه كم واحد هيعمل انجاز في اسبوع اسبوع ده قليل جدا ده انا محتاج عشر سنين عشان اعمل الله المستعان نسال الله عز وجل العفو والعافيه ثلاث او اربع اسباب مهمين جدا واحد مجهودات أهل الفسق الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اثنين الاختلاط ثلاثة غياب الرقابة أربعة كسل أهل الباطل اللهم إني أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة دي أسباب عامة طيب الأسباب الشخصية اللي تخليني أنا الطلني الفاحشة ثلاث أسباب مهمين جدا واحد فساد التصورات فين الجمال أين المتعة أين الحب أين الأمان لو في موسيقى تصويرية في الحتتين اللي حتة الراديو هتبقى جامدة خلي بالك ممكن تتقص وينزل معاها موسيقى تصويرية وبعد كده نجيب ايه صورة بدون ذكر اسماء واحدة بتجري وتقوم ماسكة ايد واحد واللي ده اللي يجي في دماغ اي شاب لما يجي نتكلم عن الحب حصلت اتكلمنا عن درس عن الحب فكان واحد بيقول لي هتتكلموا ايه بيقولوا عن الحب انا هتكلم عن حب ربنا برضو ها كنت عايز اقول له ايه اعوذ بالله لا نتكلم عن حب ربنا لا بنتكلم عن حبيبه في الشارع لا حب ربنا برضو وده يرضي ربنا برضو ان احنا نتكلم عن حب ربنا ما بقاش فيه تصور بقى اغلب الشباب طموحه وانا قلت الكلمه دي هنا قبل كده بطلبه الجامعه بالذات بتوع رابعه وخمسه يبقوا مستنيين في اول اسبوع في الكليه ايه اللي يحصل دفعه اولى تخش اه يقول لك دفعه اولى السنه دي كده وشك او يقول لك لا دفعه اولى مش قد كده السنه دي مش ممكن هي هندسه عمرها هتجيب حاجه هندسه طول عمرها كده لأن هندسة طول عمرهم عندهم مشاكل مشاكل غير واقعية احنا خواتنا بتوع هندسة على العين والرأس بس انا بتكلم في ايه ان غير فنون جميلة مثلا اه بص تاني بقى اي مثلا تمام ايه الحلو بقى في فنون جميلة ايه والله ايه الحلو انها فنون جميله وتلاقي بتوع هندسه رايحين فنون جميله رايحين يشتروا اصل يقول لك ايه جاي ليه يا ابني فنون جاي اشتري برجل من المكتبه وانت جاي تشتري جاي اشتري حرف تي من المكتبه وبتوع الصيدله جايين فنون جميله طب انت جاي تشتري ايه من ال لا انا جاي احرس المكتبه كده وبقى الناس بت... ليه والله فعلا ليه عشان البنات عشان البنات هو الولد رايح من سايب كليه وراح كليه تانية ليه هو انا جاي من من من بلد ما وراء النهر انت رايح عشان البنات انت فارد نفسك و... وعامل كده ليه عشان البنات بكل صراحه هي عامله كده ليه يقول لك لا عشان خاطر يبقى شكلي جميله طب بالله عليكي ما بنشوفش ده ليه في البيت يعني اخوكي بيقول ان انت مش كده في البيت خالص يعني خد راي اخ في اخته هيقول لك عادي في البيت عادي اصلا شبه اي كومودينو موجود في الشقه فعلا هي عامله كده ليه وهي نازله عشان تحس انها جميله طب تحس ان انت جميله في البيت المستوره بقى بره بتعمل ايه بتدور انها تبقى جميله في البيت انما اللي بتظهر المراه نفسيتها زي الرجل بالظبط الرجل نفسيته ايه عايز يشعر بالقوه فيبقى جعان حد يحسسه ان هو له قيمه انا بغشش النساء دي فحسسيه ان له قيمه يفرح قوي طب لو ما حسش ان له قيمه يبتدي يبص بره ليه وده نفس الكلام مع ابنك يعني لما تجيب ولا حسس ابنك ان هو راجل ما حسش ان هو راجل هيدور على مجتمع تاني يحس ان هو راجل عشان خاطر كده يجي الاب يقول ابني ما بيسمعش الكلام ليه لانك بتعامله انه طفل يقول لك ما هو طفل هو راجل هو مش طفل هو له احتياج نفسي ان هو يحس بكيانه عشان كده ما بيسمع عشان كده بيتمرد عليك في نفس الكلام ناحية البنات البنت تحس انها جعانة ايه جعانة انا جميلة انا جميلة انا جميلة فاللي بتشبع بره البيت تخش البيت ايه شبعانة فلو في واحد يا عيني مستني حاجة في البيت لا كل سنة وانت طيب انما اللي بره البيت مستورة جوه البيت ايه لسه جعانة فتعمل ايه فتدور على حد جوه البيت يشبعها اللي هو مفترض ان هو يكون جوزها فلما اللي جوه البيت ما يشبعهاش تبتدي آه الاخوات بقى اللي انت بتتفرج بعد مثلا جواز مثلا يبتدي الترتر يطلع والعبايه تصغر وال... والدنيا تكش والمع... ليه لان اللي جوه مش مكفي انا ب... انا بغششكم تمام لما تتجوزوا اعملوا كده كفوهم ومفترض نفس الكلام من الناحيه الثانيه راعوا النفسيات راعوا النفسيات الله المستعان لذلك فساد التصورات ابتدي يترك حب الله عز وجل ويذهب, ويذهب إلى الحب الحرام ابتدي يترك الإخبات والخشوع والخوف ويذهب إلى المتع وال... ويبتدي يسيب الصلاة وطعم الصلاة وطعم الركوع وطعم انه يقرأ آية طول الليل في آية واحدة بس ويروح يدور على واحدة يقضي معاها مكالمة طول الليل أو يفتح اللابتوب ويفضل يتفرج على أفلام طول الليل لحد الفجر أو أو أو تشغله دنياه عن الآخرة الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة زين للناس حب الشهوات دي شهوة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إيه ذلك متاع الحياة الدنيا عارفين يعني إيه متاع يعني إيه متاع العفش لما تبقى مسافر تطلع من مكان لمكان تجيب معاك العفش بتاعك ده إيه متاع اللي هو بيخرب بيبوظ في الآخر من استهلاك والله عنده حسن المآب هناك بقى الحيوان هناك الحياة الحقيقية إنما ده زينة فاللي ينشغل بده عن ده يبقى عنده فساد في التصورات واحد اتنين فراغ القلب فراغ القلب أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن فراغ القلب ما فيهوش حاجة ملياه بصوا أقول لكم حاجة هو احنا لو قلنا دلوقتي كام واحد بيحب ربنا في المسجد مش كلنا هنرفع ايدينا حلو سيبوا بقى الكلام ده وحطوا على جنب هو احنا حالنا ان احنا بنحب ربنا بجد يعني ده منظر واحد بيحب ربنا بجد والله انا بكلم نفسي يا عم بلاش انت ده منظر واحد بحب ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه واصبح فؤادي واصبح فؤاد ام ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا العلماء يقول لك أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء في الدنيا إلا موسى فكادت أن تبدي به لولا أن ربط الله عز وجل على قلبها حلوة دي تعالوا نستفيد منها بقى شوف انت بتبدي بايه عشان تعرف ايه اللي جوه قلبك شوف انت بتنام عن الصلوات ازاي عشان تعرف ايه اللي جوه قلبك شوف انت ارتباطك بالقرآن ازاي عشان تعرف ايه اللي جوه قلبك شوف انت الفاظك عاملة ازاي عشان تعرف ايه اللي جوه قلبك واعلم انك خذلت في هذا وخذلت في ان الله عز وجل كان قادرا على ان يعصمك ويربط على قلبك ولكنه وكلك الى نفسك فبدا ما في قلبك بالكلام بالنظرات بالاهتمامات بالنوم عن الصلوات بهجر القرآن بهجر العلم بقلة الطاعة بكثرة المعصية لو ربط على قلبك لكنت من المؤمنين ولكن وكلت إلى نفسك فبدا ما في قلبك فانظر ما بدا القرآن ده جميل بس اللي يقرأ القرآن ده جميل بس اللي يقرأ فراغ القلب فلما فرغ القلب من الله ومما يحبه الله تمكنت تمكنت منه الشهوة فأقبل عليها أسأل الله عز وجل العفو والعافية أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا مليئة بحبه وبالخوف منه وبرجاء ثوابه وبحب الجنة وبحب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمين ثلاثة قلة المراقبة التي أدت إلى قلة الحياء جت في دماغي كلمة بيقول لك ناس تخاف ها ايه ما تشتخي ما تختشيش مش مثل ده ولا ما اعرفش مقولة ازاي مهم يعني ناس تخاف ما تختشيش دلوقتي لا بيخاف ولا بيختشي لا خايف ولا اختشى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء أنت تتكسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف الكلمة وشوف إيه مقابل إيه ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه هو حاجة موجودة في قلبك من الاتنين حاجة موجودة في قلبك من الاتنين يا فحش يا حياء والحياء ده جه نتيجة ايه المراقبة كنت ضربت مثل قبل كده عارف لما تبقى قاعد ايام ما كنت طالب او لو انت طالب في الجامعة ووراك عيل بايخ فقام بالحركة البايخة دي ضربك في ودانك عارفينها الحركة المستفزة دي في عيال كده ما بتبقاش عارفينها عملها كده تبقى انت عايز تعمل فيه ايه ها عايز تقوم تبططه حلو جيت تبص كده بتبص لقيت الدكتور باصص لك تعمل ايه تقعد مكانك جاء اما عامل لك نفس الحركه البايخه تاني آه، تيجي جيت تقوم تبص تقوم لقيته باصص لك تقعد تاني آه، مره كمان تعمل ايه برضه امتى تقوم له لما المحاضرة تخلص والدكتور يمشي فلما الدكتور يمشي هتعرف تقوم له كويس فهمتوا حاجة عرفتوا احنا بنعصي ربنا ليه عشان فاكرين انه مشي لما يمشي نعرف نعصي نعصي براحتنا انما لما نعرف نعصي وهو باصص لنا يعني لو انا شايفه باصص لي اعرف اعصي قدامه هتبقى نكد قوي عشان خاطر كده ابن القيم بيقول ايه لا يستمتع بمعصية مؤمن أبدا أبدا عمره ما يعرف يستمتع هيستمتع إزاي هو مؤمن مؤمن ربنا بصص له عارف يستمتع هيبقى بيعملها وعينيه بتدمع نفسه غلبته بس هو مخنوق فبيعملها كده بيغير متعة صارت عادة ويبقى هيموت ويبطلها إنما أول ما يحس إن ربنا مشي يعملها ويستمتع براحته ما مفيش حد شايفه بس ربنا ما بيمشيش انت اللي قلبك مشي فلما ما شفتش ان ربنا شايفك هو شايفك بس لما انت ما شفتش ده عرفت تستمتع فقل الحياء مش مكسوف منه هو موجود لما يجي نبقى نتكسف نسأل الله عز وجل العفو والعافية قال أبو موسى إني لا أغتسل في البيت المظلم فأحمي ظهري حياء من ربي وقال ابن عباس إني أستحي من الله أن يراني في الحمام متجردا وعن علقمة بن مرثد قال كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر فلما احتضر بكى فقيل له ما هذا الجزع؟ ده انت راجل صالح بتجزع كده ليه فقال مالي لا أجزع والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت إن الرجل لا يكون بينه وبين آخر ذنب صغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه دي قلوب لما أنا أبقى الراجل ده عاملين مشكلة مع بعض وأنا اللي غلطان فيسامحني هو كريم إنه سامحني بس أنا اتكسف منه وأفضل طول عمري مكسوف كده منه فهو بيقول لك إيه المشكلة مش في إن هو يعاقبني ده المشكلة إنه لما يسامحني شكلي هيبقى وحش مكسوف شكل شكلي وهو مسامحني شكلي مكسوف شكلي هيبقى وحش قوي شكلي مكسوف الناس دي كانت بتحب ربنا فاللي بيحس بالإحساس ده ما يعرفش يمسك إيد بنت ولا يعرف يسلم على بنت خالته ولا يعرف يفتح موقع ولا يبص في صورة ولا يستمتع بحاجة زي كده عشان ربنا ملأ قلبه غير انه شايف انه شايفه فبيراقبه فهو بيتكسف انه يعصي ربنا عرفتوا ليه انا وانتم مبتلين بالمشكله دي عشان كده الناس تنقسم الى خمسه في احكام الله عز وجل راض راضي قوي انه ان ده حرام وانا مش عايزه وما دام ربنا حرمه مش هفتح موقع تاني ولا هبص في صورة تاني ولا همسك ايد بنت تاني ولا هعمل معرفش ايه تاني حتى لو بحبها حتى لو كنت لوحدي ومفيش حد في البيت غيري انا راضي اصلا ده وحش وتلاقيه دايما بيستمتع بالطاعه يذوق طعم الإيمان فراضي قوي باللي ربنا كتبه له من حلاوة الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن ونافر قوي من المعصية التاني صابر هو بيحب الذنب ده بس هو صابر ومكمل ومش هيعمله هو انا في البيت لوحدي وهموت وافتح موقع وسهل هفتح ال history بعدها واشيلها كلها بس انا مش هعرف اجي جنب ال history بتاعت الملك اللي جنبي وامسحها فانا هصبر عشان خاطر ما اقفش قدام ربنا واتعاتب انا مش ضامن فيفضل يصبر يصبر يصبر عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر مع فرامل توقفه حتى لو كان الذنب عاجبه هو بيعرف يوقف نفسه التالت ضعيف شوية كده بشوية كده مشكلته ده في ايه ان احنا مش عارفين هيموت امتى هتموت وانت قاعد لوحدك فاتح الشاشة وتتفضح فضيحة بجلاجل يجابوك ولا امك يخشوا عليك ولا مراتك ولا ابنك يلاقوك قاعد قالع هدومك وفتح الشاشة والشاشة عليها حاجات تعصي ربنا فضيحة فضيحة وقد حدثت شاب قاعد شيخ سمع لا تليفونه بيرن الساعة 3 الفجر أم بتكلمه بتبكي مش عايز أقول اسمه تعال لنا البيت أنا في مصيبة وكان على معرفة بيهم فدخل لقى الولد قاعد قدام الكمبيوتر والموقع مفتوح والفيلم شغال وهو قالع ومات سوء خاتمة بين نسيت أقول لكم عمره 16 سنة كنت أفكر دايما هو ده لما ربنا هو بيحاسبه ومكلف بقاله ثلاث سنين بس عمل ايه عشان ربنا يقبضه على الحال ده او بمعنى اصح عمل ايه انت ما عملتوش والله يعني انا عملت اكتر ولا ما عملتش يبقى استحق موتة زي دي ولا ما استحقش ضعيف مع انه يا اخي قوي في كل حاجة الضعيف ده بس في ربنا بيضعف مش عارف ليه اربعة مغرور مغرور هو اخ او ملتزم شوية او بيصلي في المسجد او بيحفظ قرآن بس هو بيكلم واحدة في التليفون او بيفتح موقع او على علاقة واحدة في السر ومن ده كتير وفي الزمن ده كتير قوي ربنا بيقول ايه ويقولون طاعة طاعة طاعة طاعة طاعة صلاة واعتكاف وصيام وقيام فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول هو قدام الإخوة أخ وما هي قدام الملتزمات ملتزمة مع إنها بتفتح أفلام تخيل بقى إن الأخت بتفتح أفلام إن البنت المحترمة دي بتفتح أفلام تخيلي لو اتفضحتي هيبقى شكلك قدام الناس ولما اتفتح دي شكلك قدام ربنا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون مش بالمنظرة بالله عليك شكلك ده أو شكلك أو شكلي ولا له أي لازمة الباقي اللي بيبقى بيتكتب مغرور بطاعته فاكر نفسه ملتزم فاكرة نفسها ماشية في الطاعة وهي وهو في آخر طبقات المعصية ومش حاسس كما قال ابن القيم أو بتصريف يعني فتجدوه أعبد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون خمسة ساخط ساخط مش عاجبه مش عاجبه دينه مش عاجبه ربنا مش عاجبه يا ابني ما ينفعش تمشي معاها لا ينفع يا ابني ما ينفعش تمسك ايديها ايه يا ابني ليه ليه ليه ما ينفع انتوا الجنس عامل لكم مشكله في دماغكم يا ابني مشكله اللي انت ده انت اصلا حياتك كلها جنس ده انت لبسك جنس ولبس بيت اهل بيتك كله نفس الكلام وكل الفاظك جنس وكل علاقاتك جنس وبتقول لي انا عندي جنس يا اخي البجاحه دي ده انت كل ما تتكلم تقول شتيمه وتقول فرج كلمات فيها فرج وكلمات فيها زنا وكلمات كل ما تتكلم وانا اللي عندي مشكله مع الجنس ده انت طافح جنس مش عاجبك دين ربنا امشي وفرصة مفيش تحكيم شريعة اللي بيرتد ما بيعملوش فيه حاجة انما لو انت عايز تبقى مسلم هو ده دينه عاجبك على كده عاجبك مش عاجبك هتعرف تخدع ربنا مستحيل مستحيل لذلك اللي سخط ده ماله شوف ربنا بيقول ايه وإذ, أسخن وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا ها وعصينا ها وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أحيانا القلب يشرب الفتنة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم يشرب الكفر يشرب ده. اشربوا عندنا كده في أدوية لما تاخدها ريحة عرقك تتغير في أكل لما تاكله إخفرازات جسمك وإخراجات جسمك ريحتها ولونها يتغير صح؟ فيش كله كده ولا ولا ولا أنا بألف؟ ها وفي فتن كده لما تخش كلامه يتغير وتصرفاته تتغير وحياته تتغير ليه؟ لأنها ما دخلتش دخول عادي الفتنة ده ما عرضتش عن قلب لا فأيما قلب ها أشربها ده شرب الفتنة فتلاقي مخرجات جسمه كلها متغيرة كلها فيسخط على كلام الله عز وجل وعلى حكمه راض وصابر وضعيف ومغرور وساخط أخيرا طيب أعمل إيه بص بقى أنا بفتح مواقع إباحية بكل صراحة وأنا بقالي فترة بحب بس يعني ما سألتش في الموضوع ده وبحاول بس بص أنا ليه علاقة بواحدة بص أنا بنت وصعب إن أنا أتكلم في موضوع زي ده أصلا صعب جدا حتى صعب إن أنا أقول لواحدة صاحبتي في واحدة صاحبتي بتعمل كده أعمل إيه؟ أولا توب توب قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توب ولو أنت بتسمعني دلوقتي أبوس إيدك نزل دمعة واحدة يمكن ربنا يغفر لك يعني نزلها يمكن دي اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك بيها الجنة يمكن كسرتك دي دلوقتي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى هيدخلك بيها الجنة وهيغفر لك كل ذنوبك يعني اتحرك اتحرك من دلوقتي اتحرك عشان انت مش عارف هتخرج حطول باب المسجد ولا لا يمكن شوية ونغسلك كلنا او يمكن ربنا يرى في قلبك دلوقتي ان انت مش عايز تتوب فيطبع على قلبك دلوقتي اهو او يرى من قلبك دلوقتي ان انت لا لا لا, لا مش دلوقتي فيطبع على قلبك فتوب دلوقتي انا مش هخش مواقع تاني انا مش همسك ايد بنت تاني انا مش هسلم على بنت تاني انا مش هلبس ضيق تاني بنطلوناتك طفحة جنس وما تقوليليش عشان يبقى شكلي حلو المستورة احلى منك عند ربنا على الاقل انما الفجار دول بيحبوا ان انت تبقي قلعه شوف انت عايزه ترضي مين توبي قولي مش هلبس بنطلونات تاني خالص حرام قولي مش هلبس طرحه قصيره تاني قولي مش هلبس عبايه ضيقه تاني قولي مش هظهر حاجه من جسمي تاني قول مش همسك الماوس وافتح الموقع الفلاني تاني قول مش هحط ايدي على جنس حرام تاني تاني ابدا قول دي بقلبك دلوقتي ندم وعزم على عدم العودة وإعراض ندم عن الذنب وعزم على عدم العودة وإقلاع تام عنه والإقلاع ده يتضمن أن أنت تغير موقع اللابتوب بتاعك أو الكمبيوتر بتاعك النهاردة وتمسح رسائلها كلها النهاردة وانت تمسحي رسائله كلها النهاردة وتقطعوا مع بعض النهاردة ولبسك اللي انت اتضيق ده ما يتلبس من النهاردة الاسبوع اللي فات وانا جاي فيه واحد كلمني في التليفون قال لي ممكن تقول رسالة للبنات قلت له قول قال لي قول لهم والله هستناهم قدام ربنا اقتص منهم واحدة واحدة والله ما هسيب واحدة قال لي وأسأل الله عز وجل ألا يوفقني للتراجع عن هذا القرار ولن أسامح أنا بقول لك بقى والله لو حصل لا يقتص منك بجد واحد التوبة اتنين الدعاء ادعي قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فقل له يا رب توب علي خليه يرى من قلبك الصدق ومن صدق الله صدقه الله ثلاثة استحضار العقوبة لما تيجي نفسك تحدثك ان انت تفتح موقع وانت قاعد لوحدك لما تيجي نفسك تحدثك ان انت تمسك ايديها زي زمان او ترجع تكلمها زي زمان او تلبسي نفس البنطلون الضيق والبادي الضيق وتنزلي كتف وتعملي معرفش ايه ولا زي زمان استحضري العقوبة لو نسيتي نظر ربنا ليكي وانت نسيت نظر ربنا ليك استحضر العقوبة العقوبة العقوبة الجماعية أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أو انتشار الفاحشة يوجب انتشار الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا وقد حصل وحدث أصلا أو العقوبة الشخصية اللي ممكن تقع عليك منع حلاوة الطاعة وعدم التوفيق لها ابن الجوزي بيقول كلام جميل قوي يا جماعة بيقول لك إيه أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقبة بالعقوبة وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنب ومن هذا حاله فلا يفوز بطاعة أعظم العقوبة أن أنت ما تحسش أن أنت بتتعاقب وأشد من ذلك أن أنت تفرح أن أنت تمكنت من اللابتوب بتاعك وأن في نت في البيت وأن أنت فتحت حاجة تفرحي انه رد تفرح انها بصت لك تفرحي ان انت لقيتي مقاسك من البادي والبنطلون ده دي عقوبة دي اصلا عقوبة ان انت تلاقي مقاسك دي عقوبة ان انت تفرح بديت انها تكلمك دي عقوبة ومن اشد العقوبات ان غيرك يبقى متنكد انه عمل ذنب او يبقى مبسوط انه عمل طاعة وانت فرحان ان انت اغضبته وعصيته ومن هذا حاله لا يفوز بطاعة فاستحضر ان مكنت من الذنب ان مكنت من الذنب انك الان وان فرحت فانت متلبسة بالعقوبة افتكري وافتكر واقف قدام ربنا أحد السلف قال كلمة يا جماعة تقيلة أوي قال لك إيه وخجلاه ولو عفوت فاهمينها دي يقول لك ده احنا هيبقى شكلنا وحش حتى لو في الاخر عفى عننا برضه هيفضل شكلي وحش وخجلاه ولو عفوت وخجلاه ولو عفوت كما قال الأسود لما سئل في جزعه قال ما لي لا أجزع ولا ولو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه هذا شكلي وحش قدامه ثلاثة أو أربعة بقى افتكر النار افتكر النار افتكر العذاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا فقام ثوبان وقال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لعلها لعلنا نكون منهم ونحن لا نعلم الصحابة كانوا فاكرين نفسهم منهم طبعا احنا بنسبة 100% مش منهم وهذا من العجيب كما قال بعضهم هم عملوا وخافوا ونحن تركنا العمل وأمنا قال أما إنهم إخوانكم عشان تعرفوا أن أنتم مش منهم يقينا يقينا احنا مش منهم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون عشان بس تبقوا عارفين ان هم مش مننا بس عادي لان هم بيقوموا ليل فما نبقى نقوم ليل زيهم هنبقى نصل الى درجة ان احنا قال ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يعني اللي عامل حسابه انه معاه حسنات قد تهامة وكمان بيقوم ليل وبيتصدق و و و ما يعملش حسابه قوي ان هو معاه حاجة وما يتعبش نفسه لو كان لما بيقعد لوحده بيعصي ربنا لما كنت لما بتعملي انت داخله تنامي وتحطي الغطا على نفسك وتكلمي صاحبك في التليفون او تفتح الموبايل او اللابتوب او معرفش ايه وتفتح على كذا او تيجي في section 404 اللي ما فيهوش حد فوق تاخد صاحبتك وتطلع او معرفش ايه يحصل ما تعملش حسابك على حسنات قوي يعني ما, ما, ما تاخدش بالك عادي ليه يجعلها الله عز وجل هباء منثورا فما تفتكر العقاب الجماعي وعدم التوفيق للطاعة وهباء منثورا عمله كله يروح واعتام ربنا تنتهي أربعة والأخيرة حب الله عز وجل احنا كنا بنقوم من الأسباب فراغ القلب يبقى من أسباب العلاج امتلاء القلب بحب الله حبه حبه شوية أكتر حبه عشان تدور على رضاه وتدور على حبه وحبه مش عايز اتكلم في العنصر ده يمكن اتكلمنا فيه كتير بس بس حب ربنا حلو قوي ولو حبيته مش بس هترضيه ده انت هتحب ترضيه فمش هتتكلف العمل عشان هتبقى مستمتع ان انت بتحبه ولما تحبه هتبقى عارف ان دي نعمة هو انعم عليك بيها فهتحبه اكتر ان هو اصطفاك فتقوم راضيه اكتر فلما ترضيه اكتر تعرف ان هو اللي وفقك لارضائه اكتر فتحبه اكتر فتقوم شكره باعمال اكتر فلما تشكره وتقول الحمد لله وتقرب له بطاعات تعرف ان هو اللي وفقك لده برضه فتقوم شاكره تاني فتفضل تشكر لربنا سبحانه وتعالى وتحمد الله عز وجل وتستشعر التقصير لان انت عارف ان انت عملتش حاجة بنفسك وفي الاخر كفاية عليك ان انت ربنا يحبك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه التوبة الدعاء استحضار العقوبة حب الله عز وجل آخر حاجة عايز أقولها لكم احنا هنخرج من الدرس ده اتنين متزعلوش مني بس احنا اخوات وفي الاول وفي الاخر انا اتمنى ان احنا كلنا نبقى كلنا والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا اتمنى ان احنا كلنا نخش الجنه يا رب دخلنا الجنه بجد احنا مش قد النار خالص جامده جامده يعني لسعه النار الدنيا وحشه انا عايزكم تروحوا آه، مستشفى الحروق تفرجوا الناس اللي مولعه هناك اللي مش عارف يتني ظهره مش عارف يتحرك واللي مش لاقيين له حته يحطوه على رو- روحوا شوفوا الناس اللي ولعت بنار الدنيا عامله ازاي آه، آه، رو- والله روحوا وان شاء الله ربنا وفقنا نعمل واحده ونروح نروح كده نشوف شكلها عامل ازاي الناس اللي مولعه بنار الدنيا عامله ازاي احنا هنخرج اتنين انا بقول لكم القران جميل ما فرطنا في الكتاب من شيء انا بقول لكم احنا هنخرج اتنين عشان نك- القران بيقول ان احنا هنخرج اتنين واحد ربنا قال فيه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله والتاني ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده احنا هنطلع الاثنين دول واحد سمع انا ما جبتش كلام من عندي سمع كلام ربنا كلام اهل العلم كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم فامتثل وتاب ورجع فربنا بيقول في دول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله دول مهتدين في صنف تاني خارج يا رب ما يكونش فينا ولا واحد منهم يا رب اكتب لنا كلنا الهدايه يا رب اكتب لنا كلنا الهدايه ماله ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه زي ما عملنا دلوقتي ايه اللي حصل فاعرض عنها اتنين ونسي ما قدمت يده نسى ذنوبه اللي كان عاملها نسى ان صحيفته مليانه سواء ملتزم او غير ملتزم سواء قبل ولا بعد انت مسلم وخلاص والنار ما بتكبرش لحد يا فاطمه اعمالي ما شئت فلن اغني عنك من الله شيئا اللي هيقف قدام ربنا اللي هيقول لي اصل انا ملتزم ولا اللي انا كنت مع الاخوه ولا انا كنت ملتحي ولا ان انا قريب الشيخ الفلاني ولا قريب ابو بكر ولا من نسل النبي ولا حاجه صلى الله عليه وسلم فاطمه هتروح وهتقف لوحدها من غير النبي محمد فكل واحد هيروح لوحده صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أعرض عن آيات ربه وكمان نسي اللي اقترفوا ونسي ما قدمت هذا صلى الله عليه وسلم أن يكتب لنا الهداية وجعلنا المهتدين طلت عليكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك